السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم لا أقول حلقة جديدة بل وحلقة أخيرة من حلقات هذا البرنامج المبارك الذي عشنا في ظلاله هذه الحلقات الماضية برنامج حدثني عني البرنامج الذي تناول حديث الرحمن عن الإنسان في القرآن وأقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا الأمر ابتداء وهدانا لمناقشته وإن كانت مناقشة الأمر لم تكن تلك المناقشة التي تليق به فإن الأمر يستحق أكثر من ذلك والأمر أهم من هذا بكثير لكن حسبي أني نبهت حسبي أني وضحت حسبي أني أرشدت حسبي أني في الحقيقة حاولت أن أرسم خارطة الطريق للسير يعني في هذا الصراط المهم للغاية يعني في هذا الطريق اللي للأسف الشديد يعني في إهمال كبير يخصه أصلا كثير من المسلمين مش منشغلين أصلا بقضية معاني القرآن أو ما يقدمه لنا القرآن وكثير من المنشغلين بمعاني القرآن ما بيقفوا عند ظهر الماء مش منشغلين بهذه القضايا الكبرى المقاصد الكبرى المنهجيات العظمى الحاضرة في هذا الكتاب العزيز مسألة المهمة والخطيرة دي مسألة يعني بهذا القدر من الأهمية في مش بس في في في محراب النسك والإيمان والصلاة بل في محاريب العمران والحياة مسألة تخصني أنا كإنسان وتخص علاقتي برب الرحمن مسألة في, في يعني بهذه الأهمية لغاية النهاردة احنا ما نكونش اهتمينا بيها ولا خدنا فيها خطوة يعني حسبي أني أرشدت حسبي أني وجهت ألا هل بلغت اللهم فاشهد ألا هل بلغت اللهم فاشهد ألا هل بلغت اللهم فاشهد والحقيقة يعني في هذه الرحلة الطويلة الماتعة يعني أتمنى أنها إن شاء الله إن شاء الله ما تكونش النهاية تكون في الحقيقة البداية البداية للمشروع اللي احنا أو المشروعين البداية اللي خلينا نقول مشروع صغير اسمه ختمة حدثني عني حدثني عني نشرع في ختمة حدثني عني يعني ده, ده مطلوب ان حضرتك هتقرا القرآن هتمسك المصحف كده وانت ماشي لغاية ما تختمه بنية التعرف على نفسك كإنسان من خلال كلام ربك الرحمن بالنية دي طب أعمل الكلام ده إزاي يا دكتور؟ ببساطة شديدة جدا أنا مش عايز حضرتك تتعمق وتروح يمين وشمال اعمل يا سيدي المجلس ده في بيتك اعمله في مسجدك اعمله مع واحد من إخوانك اعمله حتى مع نفسك هتمسك مثلا سورة من سور القرآن تمسك السورة دي لما تمسك السورة دي تعمل إيه؟ تقرأ تفسيرها من التفسير الميسر أو المختصر في التفسير وأنا أرشح التفسير الميسر بتاع مجمع الملك فهد ويا سلام لو ضفت لها تفسير السعدي ويبقى جميل قوي لو ضفت ابن كثير بس كفايه قوي عليك تفسير الميسر تفسير السعدي طب كده انت خلاص فهمت الايات ان ما ينفعش اصلا لا يجوز لا يحل لك تاثم لو انت فهمت من دماغك كده خلاص الحمد لله فهمت الايات كده انت ضامن ان انت على القضبان ان انت على على الاطار على القطار القطار محطوط على القضبان الصحيح دايما نقول كده العلم قيمته العلم قيمته انه وضع القطار على القضبان انا كده فهمت فدماغي ما هتروحش يمين ولا شمال ولا افهم حاجه طيب وبعدين اسال نفسي ماذا قال الله عني هنا مش هتلاقي صفحه ربنا ما كلمكش فيها عن نفسك وانا عايز حضرتك توسع النطاق احيانا ربنا يكلمك عن نفسك من زاويه انسان الايمان وانسان الابدان احيانا ربنا يكلمك عن نفسك من زاويه الانسان العام والانسان الخاص احيانا ربنا يكلمك عن نفسك من زاويه المميزات والملكات والممتلكات واحيانا يكلمك عن نفسك من زاويه الثغرات ومن زاوية الآفات ومن زاوية الحاجات اللي انت ينبغي انك تنتبه ليها أحيانا ربنا يكلمك عن نفسك الموجودة اللي انت عليها وأحيانا ربنا يكلمك عن نفسك المنشودة اللي انت ينبغي انك تكون عليها هيكلمك عن نفسك المنشودة اللي انت ينبغي انك تكون عليها في أنفس الصالحين اللي هيكلمك عنهم في نفس إبراهيم صلى الله عليه وسلم في نفس موسى صلى الله عليه وسلم في نفس عيسى صلى الله عليه وسلم في نفس آدم صلى الله عليه وسلم في نفس محمد صلى الله عليه وسلم في نفس كل هؤلاء في أنفس الصالحين المذكورين في القرآن الكريم هيكلمك عن نفسك اللي انت لا ينبغي أن تكون عليها في أنفس الطالحين في أنفس الفراعين وأنفس المجرمين وأنفس الظالمين هيكلمك عن النفس دي هيحدثك عن النفس البشرية واللي بيحصل فيها هيكلمك عن نفسك في كلام أوسع من كده كمان هيكلمك عن نفسك عن الفرص المتاحة للنفس دي والتهديدات اللي هي بتتهدد النفس دي هيكلمك عن نفسك هيكلمك عن نقاط القوة اللي فيها ونقاط الضعف اللي فيها هيكلمك عن نفسك ازاي ان النفس دي تقدر تحقق ما ينبغي ان تحققه وازاي تقدر تنجو مما ينبغي ان تنجو منه وتتقيه الحقيقة كلام كتير ببساطة شديدة جدا لو انت بعد كل صفحة كده وقفت مع نفسك قلت ماذا قال الله لي عني لو تفكرت في حالك في ضوء الكلام اللي انت سمعته من كلام ربنا لو أنزلت الكلام ده على نفسك تفكرا في حالك تقييما لنفسك وتفقدا لمواطن الخلل اللي عندك بجد بجد بجد يعني جرب جربه ومش هتخسروا حاجة ده المشروع الأول الصغنون ده ضمن مشروع كبير بقى أتمنى أن هو يبقى رحلتنا رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن رحلة اكتشاف الكنز المهجور المهدور معلش سامحوني وتحملوني وبكررها كتير وبلدت وأعجن فيها كتير أنا آسف بس الموضوع يستحق والله والله الموضوع يستحق والله القرآن يستحق والله يستحق يعني أنا معلش بشوف واحد بيدعو لكتاب فلان وواحد عاجبه العالم الفلاني بيدعو ليه واحد عاجبه الشيخ الفلاني واقف حياته ليه القرآن ما يستاهلش إن احنا نعمل كده عشانه كلام ربنا ما يستاهلش يا جماعة ما لكم كيف تحكمون ما يستاهلش إن احنا فعلا نحض الناس على اكتشافه على اكتشاف الكنوز التي فيه فعلا احنا عندنا مفهوم كده اتكلمنا عنه في كتاب رحلة اكتشاف مقدمة القرآن اسمه كنزية القرآن طب بلاش حد يقول لك يا دكتور مش هقرا بقى الكلام الطويل بتاع اصل انت كلامك كتبك كتيره بقى كده وكتاب 500 صفحه عندنا كتاب صغنون خالص كده اسمه اكتشاف هو ما يتقرا في نص ساعه واخراجه جميل فوتوشوب كده حاجه لطيفه خالص اسمه اكتشاف ايه رايك سيدي حضرتك ايه مش هتخسري حاجه طب بلاش مش بحب اقرا خلاص احنا عاملين منه على قناتنا على اليوتيوب بالوحي ناحيه عاملين منه نسخه مسموعه حد بيقراها اسمعه بس مش هتخسر حاجه علشان تشوف فعلا قد ايه ده كنز عظيم يعني انتوا يعني لكم ان تتخيلوا واحد زي شيخ الاسلام تيميه هذا الرجل العظيم الرجل ده اللي افنى حياته في خدمه الدين اللي قعد سنه بيفسر سوره نوح لما اتيح له في نهايه في نهايه حياته ان يخلو بمعاني القران في في في حبسه قال لقد فتح الله علي في هذا الحصن من معاني القرآن إلى كلام طويل وقال وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن يا الله ده أصلا كانت حياته أصلا بتدور حوالين القرآن يقول كده وندمت على تضييع أوقاتي في غير في غير معاني أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن أمال إحنا نقول إيه ماذا نقول نحن حقيقي حقيقي احنا محتاجين نكتشف هذا الكنز المهجور المهدور فهما مشروعين في نهاية الكلام ده مشروع حدثني عني وبعد كده بقى مشروع اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن مرحلته الأولى اللي فيها حدثني عني وحدثني عنك اللي هي ختمة المحبة وإن شاء الله يكون لها حديث آخر وإنتوا هتلاقوا برضو محاضرة بعنوان ختمة محبة هتلاقوا كتيب صغير كده اسمه ختمات الدراية بنتكلم فيه ازاي تعمل ختمة محبة اتمنى اتمنى انا انا حبيت ابدا الحلقه الاخيره بالكلام ده علشان خاطر مش عايز يجي في نهايه الكلام والناس ما تاخدش بالها منه انا عايز الناس تكون منتبهه ليه من دلوقتي انا وعدت حضراتكم ان انا اتكلم عن وصف ربنا لينا بان احنا خلقنا من صلصال طيب وصفنا ان احنا خلقنا من صلصال او خلقنا من طين تكرر كثيرا في القران الكريم خلق الانسان من طين بس في الغالب هنا انهي انسان اللي هو سيدنا ادم اصل خلقتنا واحنا بقى خلقنا من الماء يعني هو خلق من الصلصال خلق من التراب فالطين فالصلصال احنا خلقنا من الماء تمام طيب فكرة خلق من الصلصال دي ايه الرسائل الموجهة لنا فيها المضمنة ايه واجباتنا تجاه هذا الكلام يعني يعني ربنا بيقول لي كده ليه خلق الانسان من صلصال طبعا في الخلق من طين مش هتكلم عنه لان زي ما بقول الكلام طويل انا هقف بس عند كلمه من صلصال هذا الكلام ذكر في القران اربع مرات مره ذكر في سورة الرحمن ومرة مرتين في سورة الحجر لا ثلاث مرات في سورة الحجر يعني بصورة أساسية في سورة الحجر لقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون قال لم أكن لبشر لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون الإنسان في السورة دي موصوف بأنه مخلوق من صلصال من حمإ مسنون وده ليه إشارة ولا وبيوصل رسالة لولا بس ضيق المقام كنا اتكلمنا عنها بس بيوصل رسالة رسالة واضحة جدا جدا جدا جدا طيب بس أنا هتجاوز الموطن ده لموطن آخر في سورة الرحمن يبقى هم أربع مرات ثلاثة منهم في سورة الحجر والمرة الرابعة في سورة الرحمن أنا هروح معلش للوصف اللي في سورة الرحمن لأن في خلق الإنسان من صلصال كالفخار ونروح كده عند الإمام الماوردي نقول له يعني إيه من صلصال كالفخار يقول لنا فيه خمسة أقاويل يعني إيه الصلصال اللي هو كالفخار الطين المختلط برمل بيقول ده كلام سيدنا ابن عباس الطين الرطب الذي إذا عصرته بيدك خرج الماء من بين أصابعك ده مروي عن عكرمة الطين اليابس الذي تسمع له صلصلة ده قاله قتادة يعني طين يابس شوية ليه صلصلة الرابع أن الطين الأجوف الذي إذا ضرب بشيء صل وسمع له صوت يعني لما تخبط عليه يعمل صوت الخامس أنه الطين متغير الرائحة وده كلام الضحاك ممكن جامع الأوصاف دي إنه طين رائحته متغيرة سنة وممكن يكون مختلط برمل لو عصرته كده هو فيه لينة في فيه ليونة وفيه يبوسة شوية يعني مش لا مش لين كده كأنه زي المية لا يابس ماسك نفسه شوية بس لو دوست عليه جامد ممكن يطلع مية خفيفة وهو في أجوف كده لو أنت لو أنت لو خبطت حاجة عليه يطلع يطلع صوت يعني ممكن نقول كده ان هو الطين اللي احنا ممكن او اللي حاجه اشبه باللي كده مع اولادنا اللي هو اللي بيقولوا عليه صلصال ده او اللي الناس بيعملوا منه الاواني الفخاريه ومش عارف ايه قبل ما يشتغلوا فيه الصلصال ده اللي فيه اللزوجه والتماسك ده الانسان الاول خلق من صلصال كالفخار ازاي وجت ازاي ومش عارف ايه يعني احنا مال التفاصيل دي اشاهدوا خلقهم يعني احنا احنا ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسكم وكنتم متخذين بينهم عضدا طب ليه ربنا بيقول لنا ان احنا خلقنا من صلصال والله اعلم والله اعلم لعل من الرسائل الموجهه لينا فكره ايه فكره قدره الانسان ده على التشكل قدره الانسان ده على التشكل اه انا فاكر حتى ان استعملت الكلام ده مره لما كنت بكلم بعض الاخوات الفضليات عن فكره ايه ان حد يقول على فكره انا ما انفعش في موضوع الاداره على فكره انا مش صالح للدعوه الى الله على فكره انا ماليش في موضوع التعليم على فكره لا لا لا انت خلقت من صلصال يعني الرسالة الموجهة إليك إنك متى وضعت في شيء ينفع أصلا يعني مثلا سبحان الله الصلصال ده عجيب جدا الصلصال ده لو حبيت تعمل منه شكل مثلث طب بعد شوية حبيت تعمله شكل مربع بعد شوية حبيت تعمله شكل مستطيل بعد شوية حبيت تعمله شكل كورة في شوية مواصفات مهمة جدا أول حاجة سهولة تشكيله بيتشكل بسهولة جدا سرعة تشكيله بيتشكل بسرعة جدا جودة تشكيله بيتشكل بجودة جدا ما بتخسرش حاجة وانت بتشكله ايه الرباعية دي بص عليها كده مثلا لو انا عندي قطعة حجر مربعة واردت ان انا اصنع منها مثلث طيب تعالوا كده نشوف السرعة لا مش سريعة ولا حاجة السهولة صعب طيب الجودة لا مش هيبقى تمام قوي طيب اهدرت حاجة طبعا اهدرت حاجة وصلت الرسالة يا جماعة ده معنى بس بسيط قوي قوي في معنى الصلصال معنى بسيط قوي قوي قوي قوي ايه المعنى البسيط ده ان احنا لو الانسان يعني تخيل ان هو هو طبعه طبعه ممكن يبقى زي الصلصال دي حقيقة يعني في في وجه شبه بين الانسان والصلصال ازاي وجه شبه ان انت فعلا قادر على التشكل انت عامل زي قطعه الصلصال بالضبط ما تضحكش على نفسك وتقول صعب وما اقدرش وما ينفعش لا ينفع على فكره الصحابة سبحان الله كانوا كانوا شمال أقصى الشمال بقوا ما شاء الله أقصى كانوا في أسفل سافلين فصاروا في أعلى عليين سبحان الله الإنسان ده بيتشكل يتشكل يتشكل بسرعة يتشكل بسهولة سبحان الله اللي بيسمعوني دلوقتي حضرتك كنت بتسمعني حضرتك كنت بتسمعيني أكيد في حاجات كتيرة قوي قوي من أعمال الخير والبر إحنا كنا متصورين إن إحنا لا نصلح لها وما نعرفش نعملها مش ممكن تحصل أبدا لكن العجيبة ان احنا الحمد لله بسهولة وبسرعة وبيسر وبجودة بقينا الشخص ده يعني الواحد حتى انا شخصيا كده ما اتذكر كده في حاجات في نفسي انا ما كنتش متخيل ان ممكن اعمل كده ابدا بيتشكل هذا الانسان بس لو ايه لو ترك نفسه ما عادش يقاوم الإصلاح فالإنسان ده اللي هو هو متبعجر ممكن يسوى يسوى الإنسان ده اللي هو معمول مثلث ممكن يبقى مربع فلذلك ده بيدي الإنسان أمل أمل في إن هو صالح إنه يتشكل امل في ان ابنه صالح انه يتشكل ان بنته صالحه انها تتشكل ان المعلم يبقى عنده امل في ان طلابه صالحين يتشكلوا الانسان كده مخلوق من صلصال وفي شبه كبير بينه وبين الصلصال بينه وبين الصلصال في سهوله تشكيله بينه وبين الصلصال في سرعه تشكيله بينه وبين الصلصال في جوده تشكيله بينه وبين الصلصال في انه ما نخسرش حاجه لما نيجي نشكله مفيش مفيش خسائر بالعكس مكاسب بس اهم حاجه ما يقاومش ما يقاومش الاصلاح والتشكيل ده ما يقاومش الاصلاح والتشكيل هو هو بطبيعة الحال كده لا ده من الحاجات العظيمة كمان في مسألة الصلصال ايه ان الصلصال يعني سهولة الزرع فيه الانسان كده سهل تزرع فيه سهل تزرع فيه خير سهل تزرع فيه بر ان لما حاجة تعلق بيه سهولة النزع منه يا سلام اللي هي التزكية التزكية نزع وزرع سهل تنزع منه حاجة وسهل تزرع فيه حاجة سهل تنزع منه شيء وسهل تزرع فيه شيء الإنسان كده الإنسان في شبه كبير قوي بينه وبين الصلصال قابل للتزكية قابل للتزكية يعني ايه؟ قابل إنه ينزع منه وقابل إنه يزرع فيه شوف النزع والزرع إزاي سهل في الصلصال سهل تنزع منه حاجة لو في مسمار عالق بيه تنزعه وسهل تزرع فيه حاجة تزرع مكانها كده وردة بلاستيك كده شكلها جميل حاجات حاضرة في هذا الايه سبحان الله في يعني في آيات آيات للإنسان أشياء تذكر الإنسان بصفات فيه يعني المعاني المعنوية اللي ربي ذكرها ليها شواهد مادية موجودة في الواقع عندنا برضو يعني سبحان الله دي حاجات جميلة اهو على الجانب الآخر ناخد بالنا بقى إن الصلصال ده لا ممكن الضغوط تؤثر فيه بس مهما أثرت فيه ممكن يعاد تشكيله من تاني قابل إنه انضغط بس لما بينضغط ما بيحصلش ايه ما بيروحش ما بيضاعش لا ممكن يقعد تشكيله من تاني كمان لانه مفيش الصلابه الكافيه الصلصال ده لما برضو نشوفه من جانب اخر ممكن حاجات كتيره تعلق بيه يعني الحاجه مش بتمر عليه وتمشي ممكن تعلق بيه في ناس قلوبها كده عامله زي الصلصال ايوه جميل فيها ان ممكن ينزع ويزرع بسهوله جميل فيها ان يعاد تشكيلها بسهوله وبيسر وبسرعه بس القلوب دي تلك القلوب الصلصالية فيها إشكالية إشكالية إن ما فيهاش الصلابة الكافية فلو اتضغطت بتتبعجر بت... ب... بيتغير شكلها بيتغير وضعها بيتغير موقعها ما فيهاش ما فيهاش ما فيهاش الصفاء الكافي صلصال ممكن ما تشوفش من وراه كويس ما فيهاش الصقل الكافي الحاجات بتعلق بيه علشان كده القلوب اللي ربنا أرادها القلوب الزجاجية اللي تكلم عنها في سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره يعني في قلب عبده المؤمن كمشكاه قوة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء هذه القلوب الزجاجية الزجاج اللي فيه صلابة الضغوط ما تتغيروش ولا تبعجره ولا تكسر صلابة وفيه الايه وفيه الصفاء من وراه تقدر تشوف وفيه الصقل بين القلوب الزجاجية والقلوب الصلصالية ازاي ان انا انتفع بفوائد الصلصال في سهولة التشكيل والنزع والزرع اللي فيه وازاي نحاول ان اجتهد ان قلبي لا يبقى في هذه الحالة الزجاجية دي رسائل موجهة لينا من خلال هذا الكلام يعني ممكن نتفق أو نختلف فيها بس ما نتفقش ونختلف على الصفات دي في الإنسان في واجبات يعني في رأيي إن الكلام ما ذكرش كده وخلاص أنا بس ذكرت أمثلة أمثلة لكن الموضوع ولا شك ولا شك يعني يحتاج لحديث أطول من ذلك يعني نحمد الله سبحانه وبحمده على أن أكرمنا حتى وصلنا إلى يعني إلى هذه النقطة ولعل الله يقدر لنا يعني لقاء آخر أو سلسلة أخرى إن شاء الله نتناول فيها أمورا أخرى حول هذا الموضوع المهم إن شاء الله موضوع ماتع نافع رائع إن شاء ربي سبحانه وبحمده وأسأل الله سبحانه وبحمده أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علم أسأله سبحانه علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أسأله سبحانه علما نافعا وأعوذ به من علم لا ينفع أعوذ به سبحانه وبحمده من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع أسأله سبحانه وبحمده أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا عليه وأسأله سبحانه وبحمده أن يجعلنا أسعد الناس بحديثه عن الإنسان في القرآن أسأله سبحانه وبحمده أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا, ربكم أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا رب حاولنا أن نستجيب لما أمرتنا به وما أوصيتنا به وكانت هذه الرحلة استجابة لأمرك وعملا بما أوصيتنا به فأتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اجعلنا يا رب أسعد الناس بهذا الأمر وأكثر الناس انتفاعا بهذا الأمر واجعل هذا الكلام يا رب حجة لنا ونسألك يا ربنا أن, أن تجعلنا أسعد الناس بكتابك وتجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك أعنا يا رب على اكتشاف ذلك الكنز المهجور المهدور أعنا يا رب على أن نحض عبادك على اكتشافه وانفع يا رب بهذا الكلام واكتب له القبول إنك خير مأمول وأكرم مسؤول هذا وما كان من توفيق أو إحسان فمن ربي سبحانه الكريم المنان وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان وربي جل جلاله ورسولي صلى الله عليه وسلم منه بريئان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ودمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته